اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك آه، اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك آه، اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك ان قلت نسيتك همسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا راسي عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يا علي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك انا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار البر وانا راسي عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار البر وانا راسي عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار البر وانا راسي عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار البر وانا راسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطيب قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد توعدني وانا طيب قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي عارف كان اجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي توعدني واطيح قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني واطير اطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد وطئك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيك والدنيا فيك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد كل وحده يقيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والسما يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد لوحده يقيد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار بر وانا نسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى عليه انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول يا حبيبي يا مش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بنطوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح او بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش للقلب لكن برضه بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم جوا بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم فوق خد الليالي دموع بتسأل إيه جرى لينا شموع لما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا شموعنا ما عادتش شموع ونيجي الليلة خافت فينا وده كله وملناش إلا بعدينا تجمع نار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعدينا تجمع نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بر وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بر وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بر وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا راسي عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهفي القلب قبل العيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في داخل القلب قبل الإيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في داخل القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه لوتنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب ده مننا ساعتين نملك يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوتنا شباب وأهل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل بسر جنتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد اه غير اللي كان بتهبي القلب قبل الايد عيني عيني يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب يا قلبي الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب ده مننا ساعتين نحلة يمين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشرب في دقيقة مش في اتنين ده مننا ساعتين نحلف يمينين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا لسه عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا قلبي انت حبيبي لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي
Thank
ماشي علينا جديد غير اللي كان بتهبد القلب قبل الايد عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهدي القلب قبل الايد عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل الايد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقلبها مننا ساعتين نهلك يا منين ولا غم تعيب الحب بريء واحنا ظلمناه أدوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقلب ده مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمض عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل صباه حتى السلام تديك بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في داخلي القلب يا حبيبي الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب لا مننا ساعتين نحمد يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه عدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا لسه عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا انت حبيبي لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول